إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق وأسأل الله العلي العظيم أن ينزل من بركاته ورحماته على أهل هذه القرية اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على أهل هذه القرية وعلى أجوارها اللهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم بارك لهم في إيمانهم وإسلامهم اللهم بارك لهم في أخوتهم برحمتك يا أرحم الراحمين إخواني وأحبابي في الله يعني حدث يعني خبر جه كده في في الحوادث من عدة سنوات ان واحد اتقدم لواحده وعرض ان هو يجيب لها يعني جوازه حلوه بقى ونفسه ان هو يتجوزها فعرض ان هو يجيب لها طقم سوليتير طقم الماظ في وقت يعني محدش عارف يجيب فيه ذهب طقم سوليتير وجيب لها طقم سوليتير طقم الماظ ما حصلش وتزوجها وعاشوا مع بعض سنين ويعني كل ما يحصل بينهم مشكله يعني يهددها ان يعني ده انا جبت لك طقم سوليتير ده انت عشان جبت لك طقم الماظ ومرت السنوات وحدث الطلاق بينهما هي خدت طقم الالماظ طبعا الشبكه بتاعتها وفي يوم من الايام ارادت ان هي تبيعه ففوجئت ان هو فالصو ان الراجل ده من ساعه ما جالها من سنين وتقدم لها جايب لها طقم الماظ فالصو وهي عايشه في الوهم طول العمر اللي فات ده هي دي نماذج البطولات اللي احنا عايشين فيها الايام دي يا اخوانا فالصو اوهام مزيفه بطولات مزيفه يا اخواني في الله قال تعالى وهو يتحدث عن جيل الصحابه من المؤمنين رجال مش كل المؤمنين رجاله مش كل واحد دخل المسجد راجل مش كل واحد امن واسلم راجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انت بينك وبين ربنا عهد ايه بينك وبين ربنا ميثاق ايه بينك وبين ربنا كلمة في رقبتك عاهدت ربنا انك تعيش وتموت عليها ايه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة أي قضى نذرة كان نازل رقبته لله وقدم رقبته لله ومنهم من ينتظر ينتظر ايه ينتظر ان الدنيا تتفتح عليه ينتظر ان الدين يبقى له ملك يشوفه بعينيه ينتظر الموت في سبيل الله زي معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاله قرحة الطاعون في يده فكان يقبلها ويقول اللهم إن هذا قليل وإنك تبارك في القليل عايز يموت شاب عنده 33 سنة أمنية حياته إنه يموت عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى على الخير وعلى الهدى زي ما ربنا بيقول ولقد كنتم تمنون الموت هو في انسان الموت بالنسبه له امنيه بيتمناه الصحابه من شده شوقهم للقاء الله سبحانه وتعالى كانوا يتمنون الموت زي سيدنا سعد بن معاذ لما كان شاب في الثلاثينات من عمره والنبي عليه الصلاه والسلام بيمرضه في المسجد بعد الاصابه اللي اصيبها في غزوه الاحزاب وقال اللهم اللهم ان كنت قد كتبت ألا قتال بين نبيك وبين المشركين فاقبضني إليك شباب يا جماعة شباب في عز الشباب في عز ريعان الشباب وكل قضيتهم في الحياة أموت على مراد الله إزاي أعمل عمل عظيم وأموت أقابل به ربنا إزاي ومنهم من ينتظر مستني ان هو يموت على مراد الله مستني الموت يموت قدام ربنا زي عبد الله بن جحش في غزوة احد شباب عبد الله بن جحش وهو يدعو الله قبل غزوة احد اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيبقر بطني ويقطع أنفي ويجدع أذني فألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا فأقول فيك وفي رسولك يا رب فأقول فيك وفي رسولك يا رب كانوا بيتمنوا الموت كانوا بيتمنوا انهم يموتوا موتى ربنا يرضى بها عنهم و قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الموت كانوا عبادة بيجهزوا لها ازاي يموتوا على مراد ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قاعد مستني مش قاعد مستني ان هو يعني يجيب شقة حلوة مش قاعد مستني ان هو يجيب عربية حلوة مش قاعد مستني ان ظروفه المادية تتحسن مش قاعد مستني اقابل ربنا بموتة مشرفة ازاي وما بدلوا تبديلا وما بدلوا ما بدلوش وما غيروش فضلوا على المشاعر دي لحد ما قابلوا ربنا فضلوا على اليقين ده لحد ما قابلوا ربنا فضلوا على التضحية دي لحد ما قابلوا ربنا الدنيا ما غيرتهمش سواء اتفتحت عليهم او دائت ظروف الدنيا ما غيرتهمش كل تقلبات الايام ما غيرتهمش فضلوا زي ما هم وهم شباب زي هم كبار وهم سلام زي وهم مرضى وهم فقراء زي وهم اغنياء وهم محاربين في رهب زي وهم في رغب وما بدلوا تبديلا الثبات في الدين الناس دي كانت دينها ثابت زي الجبال تعالوا يا اخوانا نتكلم عن الجيل ده تعالوا نتحدث عن هؤلاء الابطال تعالوا نتحدث عن هذه القدوات العظيمة عن هذه النماذج الباهرة التي زكاها الله سبحانه وتعالى في كتابه مميزات جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فتح الله عليهم اشمعنى الجيل ده الجيل ده ربنا فتح له الدنيا ليه الجيل ده خر الفرس والروم تحت اقدامهم ليه الجيل ده ربنا اداهم نصف الكره الارضيه في 25 سنه ليه الجيل ده ربنا زكاه في القران ليه في هذا الجيل الذي نعيشه اليوم في ايام الهوان التي نعيشها اليوم في ايام تمزق الامه قطعناهم في الارض امما التقطع الاممي بتاع امه محمد في هذه الايام اشمعنى الجيل ده ربنا فتح عليه اشمعنى الجيل ده ربنا نزل له الملائكه اشمعنى الجيل ده ربنا ايده بالكرامات اشمعنى الجيل ده ربنا اداله كل حاجة لماذا نتناول بعض صفات جيل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما بدلوا تبديلا الصفة الاولانية ثبات يا اخواني كانوا على ثبات كالجبال مست... لا يمكن يتعتع من مكانه هو ده الدين انا هنا حتى اموت ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها اتقلبت عليه جزيرة العرب كلها ارتدت ما كانش بيصلي الجمعة اللي احنا بنصليها دلوقتي في جزيرة العرب كلها الاربع مساجد مسجد جوافة في البحرين ومسجد الطائف والحرم المكي والحرم المدني اربع مساجد في الجزيرة العربية كلها اللي بتصلي الجمعة والباقي مرتدين ومانع زكاة ومدعي نبوة باقي الجزيرة كلها واحد من الصحابة قال له يا خليفة رسول الله اغلق بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا طاقة لنا بحرب العرب جميعا خلاص العرب كلهم سابوا الدين هنعمل ايه سيدنا عمر بن الخطاب يقول له كيف تقاتلهم على مانع الزكاة وهم يؤدون الصلاة تقاتلهم ازاي الناس كلها تقول له ارجع بعث اسامة المدينة المنورة في خطر اصلا وانت مصمم انك انت تطلع بعث اسامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلعه وهو يقول لو رأيت السباع تجري بين ارجل امهات المؤمنين لانفذت بعث اسامه النبي عليه الصلاه والسلام انفذه انا لا يمكن ان انا ارجعه ابدا سيده عائشه تقول نزل على ابي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو نزل على الجبال لهاضها بتقول اللي نزل على ابويا لو نزل على الجبال كان فتتها من شدة ثقل المهمة وثقل الأمانة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى به عشان كده نفهم كلمة أبو سفيان بعد غزوة أحد لما وقف تحت الجبل يكلم المسلمين ويقول لهم أفيكم أبو بكر مش معنى أبو بكر يعني راجل راجل ثبت الأمة كلها بالثبات بتاعه راجل ثباته لو وزع على أمة كاملة لفاض صمم أبو بكر الصديق على الثبات وقاتل قتالا عظيما حتى عادت الجزيرة العربية كلها واحدة واحدة وعادت الخلافة الإسلامية تسيطر وكان بيموت والفرس بتنهار على ايد سعد بن ابي وقاص والروم بتنهار على ايد خالد بن الوليد وبيموت ازاي الكلام ده كله في سنتين ثبات يا اخواني ومش بس ثبات لحظه الفتن اللي زي دي ثبات امام التعذيب كان في فترات مكه يجيبوا خباب خباب كان شغال في صناعة السيوف عند أم أنمار كان يجي يقف يصلي طبعا سيوف كلها بروح حديد وسيوف حديد في حديد يعني تقوم تجيب السيف تحمره على النار وهو بيصلي تحطه على رأسه فيتصاعد الدخان ويسقط مغشيا عليه حفروا حفرة وولعوا فيها نار وجابوا خباب وهم بيعذبوه وقاموا منيمينه بظهره على الحفرة بعد أكتر من عشرين سنة سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم عن تضحيات الصحابة في مكة خباب ما اتكلمش مش محتاج انه يتكلم مش محتاج انه يدي خطبة الافعال بتاعته والثبات بتاعه حافر على جسمه فلم يتكلم خباب ولكن كشف الثوب بتاعه ودور ظهره قدام عين عمر بن الخطاب فلما رأى عمر ظهر خباب بعد عشرين سنة من هذه الواقعة سقط عمر مخشيا عليه مش متخيل ان في بني ادم ده منظر ظهره من اثار تعذيب عشرين سنة او اكتر من عشرين سنة لما والله لو قد اوقدوا نارا فما اطفأها الا ودك ظهري كانوا يجيبوا بلال بن رباح رضي الله عنه ويربطوا رجليه بفرس ويستنوا والرمل حارق ويقوموا مجرجرينه على مجرجرينه على الرمل يعني واحد ولعوا له صبعه وبعد كده قاعدين يكحتوه على الاسفلت كده تخيل هذا التعذيب الرهيب ثبات كالجبال من اكبر مميزات جيل الصحابه اللي كان عندهم ثبات على الدين الدين عندهم غالي مش بيتنازل عن دينه عشان شويه ظروف مش بيتحجج بالاعذار هعمل ايه وجاء المعذرون من الاعراب ما عندوش قضيه الاعذار دي ما عندوش بيموت يخرج للجهاد زي علي بن ابي طالب في غزوه خيبر متجوز وفي شهر العسل يخرج للجهاد زي حنظله في غزوه احد ما عندهمش اجازه مرضي ما عندهمش اجازه اعتيادي في الدعوه الى الله ما عندهمش اجازه جواز وشهر عسل في الدعوه الى الله الدين ده كان ابنهم في واحد بياخد اجازه من رعايه ابنه في واحد من ساعه ما ابنه بيتولد لحد ما هو بيموت ويسيب ابنه بياخد اجازه ويقول انا الوقت تعبان ما اقدرش اراعي ابني لو بيموت لازم بيفكر في ابنه بيبقى على فراش الموت وبيحتضر وفي عنايه مركزه ويقول لهم انا بوصي ان ابني مش عارف ياخد ايه ان انتوا تعملوا ايه مع البنت ان انتوا تعملوا بيموت وما فيش حاجة اسمها ان عاطفته تقف تجاه اولاده من مميزات جيل الصحابة التي رفعتهم عند الله سبحانه وتعالى ان هم مضوا للدين على شيك على بياض يعني ايه مضوا للدين على شيك على بياض يعني يا اخوانا ابو دجانة يوم غزوة احد النبي عليه الصلاة والسلام قاعد كده قبل الغزوة فبيشجع الصحابة على الجهاد فرفع السيف بتاعه وقال لهم من يأخذ هذا السيف مين ياخد السيف ده فكل الصحابه رفعوا ايديهم الله اكبر انا هقاتل بسيف النبي عليه السلام هقاتل بسيف محمد عليه الصلاه والسلام الكل رفع ايده النبي قال كلمه من ثلاث حروف الكل نزل ايده من ياخذ هذا السيف كله رفع ايده النبي عليه الصلاه والسلام بحقه بحق الكل قام منزل ايده بحقه هو مين يقدر يجيب حق سيف محمد عليه الصلاه والسلام الوحيد اللي فضل رفع ايده ابو دجانه بحقه وهل تعرف ما حقه يا ابا دجانه هو انت رافع ايدك وانت لسه عارف هو ايه حقه ابو دجانه ماضي على شيك على بياض حقه ايه يا رسول الله حقه ان تضرب به هام المشركين حتى ينفلق انا ده انا مستعد لاي ثمن قضيه ان ابو دجانه رافع ايده ومش عارف الثمن ايه اصلا يدل ان الصحابه كانوا بيتعاملوا مع الدين زي واحد هيموت عشان يتجوز واحده ومش قادر يتخيل من من غيرها فابوها بيقول له هتدفع هتكتب على نفسك قايمه بكام ولا مهر بكام يقول له يا عم شيك على بياض اهو اكتب اللي انت عايزه انا مش هقدر اعيش من غير ما اتزوجها اكتب ما تشاء لن لن اراجعك في مبلغ انت كتبته الناس دي كانت بتكتب للدين شيك على بياض النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى المدينه لما كان هيهاجر للمدينه المنوره فجه الانصار عشان يتفقوا معاه ايه شروطك يا رسول الله مش ايه شروطكم عشان ترضوا تقووني ايه شروطك عشان ترضى تيجي عندنا فاهمين فاهمين قيمة النبي عليه الصلاة والسلام فاهمين قيمة ان ربنا يستعملهم لنصر دين الله فبيقولوا له ايه شروطك اشترط لنفسك ولربك ما شئت ايه الشروط بتاعتك عشان ترضى انك تقبلنا جنود في جيش محمد عليه الصلاة والسلام فقال تبايعوني على واحد السمع والطاعة السمع ده هو في كم واحد بيسمع دروس دين أصلا دلوقتي السمع والطاعة في المنشط والمكره الدين ملوش دعوة بظروفك النفسية الدين ملوش دعوة ان انت متشاكل مع مراتك النهاردة فمالكش مزاج انك تصلي الفجر في الجامع او تشتغل في الدعوة الى الله الدين ملوش دعوة بظروفك المادية دين ربنا محتاج عطاء بلا توقف تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره اتنين وعلى النفقة في العسر واليسر هو انت دلوقتي مرة كنا في بلد من البلاد فلقيت واحد بنته آه، عندها مرض شديد كده وبتاخد دواء ب 300 جنيه فالراجل يعني مراته اتصلت بيه قالت له ازازه الدواء خلصت الراجل ما فيش في جيبه غير 25 جنيه الراجل ده يا جماعه حد يتوقع مثلا انه هيرجع لمراته بالليل يقول لها والله انا ما فيش معايا غير 25 جنيه لا طبعا لا طبعا ايه اعمل اي حاجه وهات لبنتك ازازه الدواء عمره ما عاطفته قهريه تجاه بنته هيستلف هيقف يشحت على باب جامع هيعمل اي حاجه انما لازم يرجع لبنته بازازه الدواء هي دي العاطفه اللي النبي عليه الصلاه والسلام طلبها تجاه دين الله وعلى النفقه في العسر واليسر الدولار بقى مش عارف بكام الزيت بقى بكام السكر بقى ب 11 جنيه الدين ملوش دعوه الدين والدعوه يجب ان ينفق عليها مهما كانت الظروف وعلى النفقه في العسر واليسر ثلاثه وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تشوفش حد بيهد في بناء الدين اللي انت بتعليه وتسكت وتسيبه لا لازم توعظ الناس ولازم الناس كلها تعرف الحلال والحرام الوقت تلاقي فيه ناس حرام في حرام يعني كل حاجة حرام وناس تانية الواحد وجد منهم في الحج عجائب ونحن في الحج حلال في حلال كل حاجة حلال كل حاجة تنفع ما عادش في حاجة اسمها حرام في الدنيا كلمة حرام دي الغوها يا جماعة اللي عايز يسأل أي سؤال أنا هجيب لك إن هو حلال ويقدروا ان هم يغوصوا كده ويعملوا شويه اكروبات كده و- وفي الاخر يطلع يقول لك انا جبت لك قول لواحد عاش في القرن ال 19 وقال ان الموضوع ده حلال حلال في حلال وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اربعه وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومه لائم لما الدين يحتاجكم مالوش دعوة لما دين ربنا يحتاجك لازم يلاقيك راجل واقف خمسة وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم لو واحد الساعة 2 بالليل هجم على بيتك عايز يغتصب زوجتك أو عايز يذبح حد من عيالك أو يخطف بنت من بناتك هتسيبه لا يمكن اللي يجي يأذيني تعمل معاه اللي انت هتعمله مع الحرام اللي هاجم عليك اتنين بالليل كده اهو وعلى ان تمنعوني اي تمنعوا النبي و- وتحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم والانصار كانوا طايرين قالوا له طب يا رسول الله هو كل ده كده بقى مقابل ايه؟ يعني ال- ال- التضحيات الجباره المهوله دي قصادها ايه؟ قال لهم الجنه ملكوش موقع في الدنيا مش هتمسكوا بعد ما انا اموت اي موقع او مركز ملكوش اي عطاء مادي مقابل كل ده مقابل كل ده كلمه واحده بس الجنه فقالوا لا نقيل ولا نستقيل خلاص موافقين لا هنرجع في كلامنا ولا هنسيبكم ايها المهاجرين ترجعوا في كلامكم في يوم من الايام احنا موافقين مقابل الجنه هم دول الصحابه عشان كده ربنا فتح عليهم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايدهم من اسباب نصرة الله لجيل الصحابة الذي ما بدل تبديل المعجزات الجيل ده كان بي- عنده روح فدائية في الجهاد لا يتخيلها احد روح فدائية زي خالد بن الوليد كده اول يوم اسلم الصحابة رايحين ياخدوا منه زكاة بعد ما اسلم فقال لهم ما عنديش زكاة ما عندكش زكاة ازاي انت راجل مليونير خالد بن الوليد ما عندوش زكاة ال- ال- القائد العسكري الاركان حرب مكة اللي كان أركان رئيس اركان حرب مكه قبل ما يسلم ويجي المدينه ما عندوش زكاه زي معكش نصاب فلوسك فراحوا للنبي عليه الصلاه والسلام خالد بن الوليد مش عايز يدفع زكاه فقال لهم اما خالد فانه نظر اعتده وافراسه في سبيل الله قال لهم خالد بن الوليد اوقف كل ما يملك وقف للجهاد في سبيل الله وقف للانفاق على جهاد ده من بدايتها كده خالد بن الوليد كان من ابطال التاريخ خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب مؤسسي امبراطوريه الاسلام في الكره الارضيه يعني ما هياش شخصيات بسيطه ولا شخصيات شخصيات جباره رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد وهو بيفتح بلاد الفرس في العراق جاله امر من ابو بكر الصديق يطلع يدع- يدعم جبهه فتح بلاد الروم في الشام خالد بن الوليد هياخد الجيش وينطلق وهيسيب سعد بن ابي وقاص بقى على قياده الجيوش في فتح بلاد الفرس طب الوقت الطريق من العراق للشام 30 يوم الطريق الامن وفي طريق تاني 15 يوم جاب واحد اسمه رافع دليل دليل خريج بقى ومحترف قال له الطريق ال 15 يوم ده انا من 30 سنه لم امشي فيه ولكن من 30 سنه كان في بئر بعد خمس ايام بئر ميه خالد بن الوليد اليوم يساوي عنده الصحابه كانوا بيعتبروا ان الزمن ده عنصر خطير اليوم ده يعني في ناس هتموت على الكفر ممكن ننقذها من النار اليوم ده يعني مزيد من العز للاسلام قال له خلاص نمشي في الطريق ال 15 يوم خالد بن الوليد عطش الابل ثم سقاها ماء عظيما عشان ينحرها في الطريق وبعد ثلاث ايام من السير امر الجيش كله بالصمت عن الكلام ممنوع حد ينطق ليه عشان حتى شويه الميه اللي هيخرجوا في بخور الماء في بخار الماء اثناء الكلام والتنفس ده ما يخرجوش وبعد خمس ايام فين البئر يا رافع انت قلت لنا ان فينا بئر قال له البئر ده كان من 30 سنه انا ما اعرفش الوقت البئر ده فين طب الجيش ده هيموت من العطش فظلوا يتوسلون الى الله ويغضون السيل حتى وجدوا البئر زي ما هو ربنا حافظه 30 سنه عشان المجاهدين هيعدوا من هنا في يوم من الايام عشان جيوش الفتح الاسلامي في العالم هتعدي من هنا في يوم من الايام معجزات يا اخوانا زي مجزئه بن ثور السدوسي في فتح بلاد تستر لما الحصار اشتد عليهم مش عارفين يعملوا ايه عرف ان في نفق مائي تحت الارض خد 300 واحد يبايعوا على الموت ونزل الفجر من النفق المائي بيهم وصل في النهاية 220 واحد 80 واحد ماتوا في عبر النفق المائي ده اهو وكانت العلامة بينه وبين الصحابة أول ما يدخل جوه يكبر فإذا كبر الجيشين يحاولوا إنهم يلتقوا عند باب الحصن وفتحت بلاد تستر بسبب هذه التضحية الجبارة هذه التضحيات ال- التي لا يتخيلها عقل اصلا وما بدلوا تبديلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل العظيم الذي زكاه الله هو غلام الاخدود لما دعا الناس الى الله في النهايه الملك ولع لهم نار وقال لهم ارموا نفسكم فيها يا ترجعوا الناس كلها رمت نفسها في النار ليه هو الناس عمرها يعني احنا دلوقتي لو جه ملك ظالم وقال يا منشئه البدوي يا اما تسيبوا الاسلام يا اما ترموا نفسكم في النار ده او ارميكم في النار ده ايه كم واحد هيوافق وكم واحد هيقول لك رخصه يا عم والدين في القلب و- والموضوع مش يعني مش مه- الناس رمت نفسها في النار ليه لان غلام الاخدود ضحى بحياته عشان ربنا لما الناس بتشوف في الدين قدوه عشان كده بنتكلم عن الصحابه لان الناس محتاجه تشوف نماذج عمليه طبقت دين الله سبحانه وتعالى من صفات البطوله في هذا الجيل الحماس العظيم احيانا باسم العقلانيه بنقتل الحماس والعاطفه واحيانا باسم الحماس بنقتل العقلانيه برضه ولكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شده عاطفتهم تجاه دين الله كان عندهم حماس عجيب الحماس ده من اسباب فتح دول من دول العالم اللي موجوده دلوقتي زي مين زي عمرو بن العاص لما ظل ي- يعني ي- ي- على سيدنا عمر بن الخطاب كل شويه يتكلم معاه عشان فتح مصر عشان حماس عمرو بن العاص هو سبب في فتح مصر لان الوقت الامه الامه في هذا الوقت ما كانتش مستعده انها تواجه الروم في 100 جبهه والفرس في 100 جبهه عمرو بن العاص ظل لحد ما عمر بن الخطاب ارسل فيه فتح مصر زي المثنى بن حارثه الشيباني المثنى بن حارثه الشيباني اصلا يا جماعه ده واحد النبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن عرض عليه الاسلام في مكه فمثنى عجبه كلام النبي عليه الصلاه والسلام واقتنع بيه ولكن حس ان ايه الموضوع خطر حس ان ايه الدعوه ديت فيها خطر وفيها بهدله فقال له يا رسول الله انصرك ما دون الفرس اما الفرس فلا قال له انا مستعد اسلم انا وقومي بني شيبان وننصرك ولكن على شرط هتقول لي نحارب العرب هنحارب العرب معاك اما الفرس فلا طاقة لأحد بهم هتقول لي الفرس لا فالنبي طبعا رفض النبي عصام كان بيشترط ان البلد اللي هاجر لها تشيل الدين بلا قيد ولا شرط زي الانصار كده يكونوا ماضيين على شيك على بياض وليس لهم مطلب الا الجنه فالنبي عليه الصلاه والسلام رفض بعد فتح مكه المثنى بن حارثه الشيباني جه مع بني شيبان واسلم فاصبح من مسلمه الفتح جميل جدا قبل الاسلام مرعوب من الفرس مات النبي عليه السلام وتولى ابو بكر الخلافه المثنى كان في اقصى شمال الجزيره العربيه عند العراق كده عند بلاد الفرس فراح لابو بكر الصديق قال له لماذا لا نجاهد الفرس ليه ما نقاتلش الفرس فكانت فكره طبعا يعني الفت... الفتوحات الاسلاميه دي لها تطور يا جماعه يعني المسلمين نقاتل فرس مين ده احنا لسه خارجين من معارك جباره في قتال المرتدين فرس نروح على روسيا ولا نروح على امريكا فرس ايه فالمثنى بن حارثه لما ابو بكر رفض رجع وخد هو قوه صغيره كده وراح هجم على احدى قرى الفرس ففتح الله له فتحا مبين الحماس مش قادر يكتم الحماس اللي عنده فضل يحارب وينتصر يحارب وينتصر لحد ما الموضوع وصل لابو بكر الصديق في ايه في واحد اسمه المثنى بن حارثه الشيباني معاه قوه كده قاعد يقاتل في الفرس بدون اذن من الخلافه وقاعد ينتصر عليهم ابو بكر لا قال لا ده في رجاله وابطال فاذن بقتال الفرس فكان فتح بلاد الفرس بسبب حماس المثنى الشيباني اللي في يوم من الايام رفض الاسلام وتاخر اسلامه سنوات لانه خايف من الفرس هو كان راس الحربه لانتصار الامه وانتشارها في بلاد الفرس بعد ان اسلم الاسلام بيغير القران بيغير الايمان الصادق بالله سبحانه وتعالى بيغير خالد بن الوليد ومعاويه بن ابي سفيان وحماسه العجيب معاويه كان شخصيه Braveheart يعني قلبه عارف اللي يقول لك قلب ميت يعني معاويه ينظر للبحر كده طب احنا دلوقتي فتحنا بلاد الشام وبلاد العراق احنا اللي بيننا وبين اوروبا بحر اللي بيننا وبين دول اوروبا بحر قال له طب ليه ما ننزلش السفن البحريه ونروح فراح لعمر بن الخطاب قال له قال له لما لا نقاتل في البحر معاويه هو اللي نزل الامه في الجهاد في البحر فعمر بن الخطاب اما سمع الكلام فقال له طب استنى ما اسال يعني ايه بحر ده ما هو كلمه بحر دي ايه بحر فبعت لعمرو بن العاص قال له ما ما البحر اوصف لي البحر كده واوصف لي اللي راكب سفينه فقال يا امير المؤمنين خلق صغير يركب خلقا كبيرا قال له امير المؤمنين ده حاجه صغننه كده بتركب حاجه مرعبه فهم كدود على عود زي ما تجيب عود شجر وتحط عليه شويه دود لو عملت كده يقع يموت على طول يقع من المكان بتاعه وقعد يوصف له وصف مرعب وان لو السفينه وقفت الناس قلبها يتخلع ولو السفينه اتحركت مع الموج الناس عقلها يطير عمر بن الخطاب مسك الوصف كده و- واستوعب معاويه لان عمر كان معين معاويه امير على الشام قال لئن كلمتني في هذا الامر لترين ما اصنع اوعى تنطق الكلمه دي تاني بحر انا نزل المسلمين بحر عشان يروحوا بلاد اوروبا لا يمكن معاويه الفكره لسه في صدره مات عمر بن الخطاب وجاء عثمان بن عفان واقروا برضه على ولايه الشام فراح لعثمان بن عفان فبدا يكلمه اول مره رفض بدا يكلمه قال له بص اشترط عليك شرطين لو انت عايز تنزل البحر الاولاني تاخد مراتك معاك اخد مراتي ليه عشان ما تعملش بطل على المسلمين وانت اهل بيتك في مكانهم معاويه بن ابي سفيان خد مراته معاه في الغزوه دي وبعت ابنه في فتح القسطنطينيه معاويه بن ابي سفيان كان يضحي باغلى الناس عنده من اجل الجهاد في سبيل الله والشرط الثاني ان مفيش مسلم يجبر ان هو ينزل البحر اللي عايز ينزل ينزل اللي عايز يجاهد في البحر يجاهد انما مفيش حاجه اسمها اجبار في الخدمه العسكريه في الايه في الناحيه البحريه دي معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه عمل دعايه رهيبه في الامه مين اللي عايز يا اول جيش يغزو البحر النبي عليه الصلاه والسلام قال ان دول من اهل الجنه قال ان هم وجبت لهم الجنه في حديث صحيح وفتحت قبرص بسبب شجاعه معاويه بن ابي سفيان وبسبب حماسه العظيم للجهاد في سبيل الله عايز اقول يا اخوانا عايز اقول ان كان عندهم حماس مش الصدور مطفيه مش القلوب ميته حماس الحماس ده يدل على الروح يعني احيانا نشوف واحد عنده حماس انا عايز اقوم الليل انا عايز اخشع في الصلاه الحماس ده يدل ان هو من جوه حي زي ما ربنا قال وايدهم بروح منه واحيانا تلاقي الناس زي معظم الناس دلوقتي كده مفيش روح مفيش حياه فكان حماسهم من اسباب فتح بلاد العالم للاسلام من اسباب نصره الله سبحانه وتعالى لهذا الجيل العظيم انهم اوقفوا كل شيء في حياتهم على الوصول الى الله زي سلمان الفارسي سلمان الفارسي ابوه مليار- مليونير multi-مليونير وعايش في بلاد فارس يعني الاخ كان بيجوز اخته شهوات الشهوات هو شاب وساب ابوه وساب حبايبه وساب ارضه وساب مستقبله الديني ومستقبله الدنيوي وثروه ابوه وفضل يلف في الدنيا يدور على حد يدله الى الله ما- اول واحد راجل دين قبله طلع نصاب نصاب بياخد من الناس الصدقات ويعينها ونصاب وياخدها ويسرقها لنفسه في الاخر وما رجعش اليهود استعبدوه وسرقوه وما قالش يا رب انت عملت فيا كده ليه وانا وانا بكافح في سبيلك ما كانش في مكتبات اسلاميه ما كانش في شيوخ ومربين ما كانش في قنوات فضائيه اسلاميه لوحده ومصمم يكمل في الطريق الى الله حتى اوصله الله اعلى قصه مجاهده في التاريخ وسلمان الفارسي مجاهدته للوصول الى محمد صلى الله عليه وسلم ربطوا مستقبلهم ما رضاش يتجوز ويخلف وي- وربط مستقبله بانه يوصل لربنا وبعد كده يقدر يفكر في الدنيا ويقدر يفكر في اموره الخاصه فكانت مكافأة الله له أن رفعه على العالمين وأن أوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معجزة أنه يعرف يوصل للنبي أصلا ولكن ربنا اللي وصله سبحانه وتعالى جيل عظيم يا أخوانا جيل جبار جيل ذو بطولة جيل ذو يقين وحماس وإخلاص وثبات وفدائية وتضحية جيل كان مستعد انه يعمل اي حاجه استشهاديه في لحظه عشان دين ربنا زي البراء بن مالك في آه، حرب المرتدين مسيلمه في حديقه الموت لما قال له ارموني من فوق باب الحصن ارميك ازاي؟ ده جوه 40000 مرتد 40000 جندي بينصروا مسيلمه تخيلوا 40000 واحد يلاقوا واحد بينط عليهم من السور يعني مين يعني؟ يعني ايه يعني؟ يعني معاه ايه ده؟ ولا هيحارب ازاي؟ ويقاتل ويفتح باب الحصن البراء بن مالك وابو دجانه يحاولها قبله ويتقتل على باب الحصن كان عندهم استعداد يعملوا اي حاجه عشان دين ربنا اي شيء من اجل ان ينصر الله الاسلام ومن اجل ان ينصر الله دين الاسلام اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين اما بعد اخواني واحبابي في الله وما بدلوا تبديلا الصحابه من بطولتهم ان بدايتهم زي نهايتهم متوقع انت اللي عاشوا الحياه دي هيبقى نهايتها ايه يعني الواحد تامل كثيرا في حياه اللي عاشوا عشان الدعوه الى الله ونزلوا وسط الناس و... وعلى طول من جوله لزياره لدعوه الى الله ل... الناس دائما اجد من يعيش من اجل الدعوه الى الله تجد نهايته نهايه حسنه تجد نهايته نهايه كده نهايه تفرح هو ده يعني ده عدل الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى ان من عاش من اجل الله ربنا ما بيسيبوش كده عند الموت بتاعه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ربنا بيتولاه يوم موته ربنا بيتولاه يوم لقائه لله سبحانه وتعالى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدايه بتاعتهم كانت بدايه قويه جدا ابو بكر الصديق اول يوم خرج قعد يشتغل في الدعوه الفرديه رجع للنبي عليه السلام بخمسه من العشره المبشرين بجنه تخيل كده داخل على النبي عليه السلام آه، ده اسمه عثمان بن عفان وده اسمه طلحه بن عبيد الله وده اسمه سعد بن ابي وقاص وده ايه ده ده ده اول حاجه كده ده ده اول حاجه عملها عشان دين ربنا يعني متخيل فرحه قلب النبي عليه السلام في هذا اليوم وقد اتى بهؤلاء الابطال للنبي صلى الله عليه وسلم ليربيهم ليكونوا عظماء في الامه ومغيرين للعالم كل يبقى ابو بكر من اول يوم بطل عمر من اول يوم اول ما اسلم قال لهم من اكثر اهل مكه كلاما مين اللي ما بتبلش في بقه فوله في مكه قالوا له فلان فقام رايح وقام مخبط على بابه وقال له اني اسلمت الراجل ما صدقش الخبر جري في مكه كلها يلحقوا عمر بن الخطاب اسلم ده بيتحدى بلد كامله وبيقول لا اله الا الله في وش الدنيا كلها خالد بن الوليد من اول يوم دخل اوقف كل املاكه للجهاد في سبيل الله عكرمه بن ابي جهل من اول يوم دخل وعاهد الله ان كل معركه حارب الاسلام فيها يحارب في معركتين مع الاسلام واللي كل نفقه انفقها في الصد عن سبيل الله ينفق ضعفها في الدعوة إلى الله من البداية كانوا أبطال عشان كده نهايتهم كانوا أبطال مصعب بن عمير قتل قدام النبي عليه الصلاه والسلام اتقطع حتت جسمه ده كل حته نازله كده الايد اليمين لوحدها والشمال لوحدها وراسه برقبته لوحدها وباقي جسمه لوحده اتقطع بين ايدين النبي عليه الصلاه والسلام وهو يدافع موته مشرفه موته تاريخيه موته يعني احسبها اعظم موته في التاريخ بعد موتات الانبياء مفيش موتة فيها شرف بالمنظر ده وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا آه، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيدنا سعد بن معاذ أصيب بجراح في يده يعني الجرح مش قاتل للدرجة اللي, اللي هي- فقال اللهم إن كنت قد كتبت قتالا بين نبيك وبين المشركين فلا تقبضني إليك يا رب اشفني عشان نفسي قاتل لحد ما نقضي على مشركي مكة وإن كنت كتبت ألا قتال بين نبيك صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فاقبضني إليك أنا اشتقت إليك يا رب معاذ بن جبل لما جاء الطاعون في يده وهو في الشام فكان يقبله ويقول اللهم إن هذا قليل ده قرحة صغننة أوي يا رب وانك تبارك في القليل هي دي ما تكفيش انها تموت بني ادم بس يا رب بارك فيها كده عشان تبقى سبب موتي وقبلك وهو يموت كان يخاطب الموت ويقول اخنق خنقك فوالله اني احبك شد عليا مهما احس بالالم في الموت انا بحبك يا موت لان انت القنطره اللي بيني وبين الدار الاخره انت الوس انت البراق بتاعي اللي هتوصلني لربنا اخنق خنقك فوالله اني احبك نهاياتهم عكرمه بن ابي جهل لما بايع في اليرموك على الموت 400 مجاهد وظل يقاتل ولما جرح ونقل لخيمة الجرحى آثر إخوانه بشربة الماء ومات وهو عطشان عشان الأخوة عشان إخوانه عشان إنصار إخوانه وهو مبايع على الموت في سبيل الله يبقى الناس يا جماعة عاشت صح فماتت صح أبو أيوب الأنصاري لما سمع قول لا انفروا خفافا وثقالا وخرج تحت امرة يزيد بن معاوية في اول بعث لبلاد القسطنطينية اول جيش لغزو القسطنطينية فكان من خلال البحر وكان في ناس في المعركة دي اصلا كارهة انها تركب البحر ولكن سيدنا معاوية الزم الجيش ان هو يطلع والزم يزيد ان هو يتعمر على الجيش فابو ايوب الانصاري خرج في ذلك الجيش فبيموت عنده 91 سنة يعني احفاده رجالة بيجاهدوا معاه فقال هو بيموت بقى في السفينة فقال إن أنا مت فلا تلقوني في البحر ولكن انتظروا حتى نصل إلى أرض الجهاد طب إيه يعني عايز تفضل معانا وانت ميت ليه قال حتى إذا لقيت ربي قلت يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا أنا يا رب وأنا حي كنت بجاهد في سبيلك وأنا ميت كنت برضه في سفن المجاهدين في الجهاد في سبيلك حتى إذا لقيت ربي قلت له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا طبيعي ان الحياة المشرفة ديت يبقى نهايتها الموتة المشرفة دي مش الوقت واحد اسهم البورصة بتاعته نزلت يجي له سكتة قلبية ويموت في طيس عشان الفلوس بتاعته نزلت ولا عشان ال ال ال الحاجات اللي عاينها كانت بالجنيه المصري لعنها بدولار ولا عنها الناس دلوقتي واحد جاله سكته قلبيه عشان لعيب بيشوط الكوره في الجون بتاع الفريق بتاعه جت في العارضه الجهاز احسن تكون جون مات بالسكته القلبيه في المدرجات وهو قاعد ده يقابل ربنا يقول له ايه ده يقابل ربنا يقول له انا مت عشان ايه ده زي اللي رمت نفسها عشان المغني انتحرت اللي بينتحروا عشان المغنيين و و الراجل الصيني اللي في افتتاح الاولمبياد قام مولع في نفسه قدام الناس ليه عشان يقول لهم انا بحب وطني قوي يعني من اجل ماذا مات هؤلاء من اجل ماذا يموت الناس الان الناس اللي بتموت بالقلب وبتموت بالضغط وبتموت ليه يعني هي امراض ربنا يعافينا جميعا من الامراض التي عندنا يا رب اللهم امين ويعافي احبابنا ولكن الضغط العصبي عند الناس الوقت بسبب ايه بسبب بورما واضطهاد المسلمين فيها اللي ضغطه عالي امبارح بسبب ايه بسبب حلب والقصف على المساجد والمستشفيات فيها ولا بسبب دنيا احد اخواننا يعني احد احبابنا من من من نحسبهم مخلصين سافر اندونيسيا في الدعوه الى الله يعني خرج في اندونيسيا فيعني جاله سكر فواحد صاحبي بيقول لي فبسال واحد بقول له هو جاله سكر ليه قال له لما راح اندونيسيا وعرف ان في مليون مسلم اتنصرهم في اندونيسيا من الضغط والهم اللي جاله جاله سكر جاله سكر عشان التنصير لما سمع اخبار التنصير احنا حزانة ليه احنا يعني الكآبة اللي في حياتنا دي بسبب الدين وهموم الدين والحزن على هموم الدين ولا بسبب الدنيا عايزين نبقى من ابناء دين الله يا جماعة جيل الصحابة يعني كنا بنتحدث عنه عشان قول الله سبحانه وتعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره كما سيبويه بيقول ده تشبيه حال يعني اللي هيدخل المسجد الاقصى وهيفتح فلسطين دول اشباه جيل الصحابه اللي حالهم زي حال جيل الصحابه هم دول اللي ربنا يفتح لهم تاني يبقى لازم عشان ربنا يفتح على ايدينا زي ما فتح على ايديهم نكون متشبهين بيهم نكون مقتدين بيهم لازم نتعلم ان احنا نتمرد على شهواتنا زي ما مرسى تمرد على عناق زي ما خالد بن الوليد تمرد على اقرب صاحب وحبيب ليه اللي هو عكرمه بن ابي جهل زي ما ام سليمه تمردت على زوجها اللي بتحبه ولكن رفض الايمان بسيدنا محمد وقال لها ههرب من المدينه هيقعد يقول لنا حرام وحلال و- ونتخنق بقى والخمر حرام ومش عارف ايه هرب ما رضتش تهرب معاه وفضلت ليه دينها تمردت على زوجها المشرك لازم تتمرد على شهوتك لازم تتمرد على تعلق قلبك الرهيب بالدنيا لانك هتموت هتموت وهتسيبها هتسيبها وهتنتهي هتنتهي ولكن على ماذا ستلقى الله سبحانه وتعالى اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في حلب اللهم انتقم من بشار ومن عاونه ومن وافقه اللهم انتقم ممن خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر دينك واعز اولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يقود واذن لكتابك ان يحكم اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا تب علينا توبه ترضيك تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا تب علينا توبه نصوحه اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ومن كل صلاه ضيعناها ومن كل معصيه سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا اللهم ارزقنا توبه ترضى بها عنا وارزقنا صلاة ترضى بها عنا اللهم أصلح حالنا وأصلح بالنا وأصلح أعمالنا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا قو في رضاك عزمنا أقمنا على مرادك منا أضئ قبو- قلوبنا اشرح للهدى صدورنا زكي نفوسنا اللهم صلنا إليك اللهم صلنا إليك اللهم يسر لنا سبيلنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك